بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نفتح عدد سفر العدد اصحاح 16 آه، اتعرضت الكنيسة عهد قديم وعهد جديد لفكرة انه اي حد يبقى كاهن واي حد يبخر واي حد يقدس والحقيقة الكتاب واضح قوي في الحتة دي انه لا مش اي حد وان اللي يتجاسر يعمل حاجة من غير ما ياخد المهمة دي من ربنا عقابه شديد قوي هنشوف اكتر من قصة قد كده ربنا يعني بيشد على الاقداس بالذات في العبادة ما يحبش ابدا الدلع والتهاون وان واحد ياخد حاجة مش حقه او يقوم بدور مش دوره في سفر العدد في قصة حكاها لكم وبعدين نقرأ آخر جزء فيها في إصحاح 16 حصل ثورة على موسى وهارون تعرفين في سفر العدد من ضمن التوراة الأسفار موسى الخمسة اللي يشتهر بكلمة العدد على اعتبار بيحصر كل الأسباط وال... في أعداد كتيرة يعني حصل ان مجموعة بتاعت واحد اسمه قورح وأبيرام وداثان عيلة كبيرة يعني هاجوا وماجوا وقالوا يا موسى كفاياكوا بقى كلنا قديسين كلنا جماعة مقدسة وكلنا في وسطينا ربنا فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب يعني مالكوا عاملين فيها قادة وريسة وكهنة انت واخوك ما شافوها بقى ايه هو واخوه يعني وهاجوا عليهم رد فعل موسى طبعا كان موسى ممكن يقول لهم يا اخوانا انا كنت في حالي وفي الصحراء وراجل عجوز وراعي اغنام وهو اللي جابني وقلت له انا ما ينفعش واصر كان ممكن يحكي لهم الحكايه انما ما كانوش عاوزين يسمعوا حاجه ولا عاوزين يسمعوا دفاع موسى انما كان في نوع من الهيجان الشديد فيقول لما سمع موسى سقط على وجهه هو موسى قلبه وقع قبل ما وشه يقع ليه عرف ان الثورة دي ربنا مش هيسكت عليها لانه تعدي الكهنوت بالذات عند ربنا خطية وحشة قوي من ضمن الخطايا الصعبة قوي ان الواحد يدعي لنفسه كهنوت تلاقوا كده ايه رد الفعل دايما شديد عند السماء وبعدين قال لهم بكرة ربنا يقول مين اللي ليه ومين اللي مش ليه وبعدين قال لهم طب خلاص قدموا بخور واحنا نقدم بخور ونشوف ربنا يقبل مين الذي يختار يقربه اليه ودول كانوا من بني لاوي يعني من ضمن الجماعة المخصصة لخدمة خيمة الاجتماع اللي هم زي الشمامسة يعني كان سبط كامل مفرز لخدمة الخدمات الكنسية أو للعبادة فقال لهم يا جماعة هو أنتوا مش مستكفيين إن أنتوا مفرزين لخدمة ربنا خلي بالكم الروح اللي بيتكلم بيها موسى موسى استغرب ده ربنا اداكم مكانة أعلى من بقية الأسباط ان انتوا بالذات نصيبكم ربنا ما كانش ليهم نصيب في الارض انما كل الاسباط يعشروا كده ياخدوا اقل ولا اكتر الحقيقه اكتر ليه لان في 11 سبط كل سبط هيطلع عشوره كده هم واخدين 11 على 10 يعني اللي نصيبه ربنا ياخد 11 على 10 مش 10 على 10 فالمفروض يعني المفروض ان هم كسبانين بس يركزوا في عباده ربنا فقالوا فقال لهم أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم ليقربكم إليه لتعملوا خدمة مسكن الرب وتطلبون كهنوتا شافها صعبة قوي عشان كده يا جماعة طلب الكهنوت يخوف لو كان عن شهوة قلب حب لله تبقى حاجة حلوة الذي يشتهي الأسقفية يقول بولس كده يشتهي عملا صالحا انما لو كان بروح قورح وداثان وابيرام تبقى حاجه تخوف قوي تبقى حاجه وحشه قوي ليه هنا نوع من التفاخر والتعالي واحنا ليه ما نبقاش زيكم فيكوا ايه زيادة ما كلنا مقدسين وطلع ايه من شمامسة طلع من ناس ليهم في الشغل وبعدين لما عاتبهم وقال لهم يعني كفاية عليكم المجد اللي انتوا فيه ده انتوا اللي بتشيلوا الأقداس ما كانت شغلتهم بقى الجماعة دول من ضمن وظائفهم كانوا هم اللي يشيلوا التابوت مثلا بس ما يلمسوهوش وهم اللي يشيلوا الخيمة كلها يفكوها ويشيلوها وفي فرقة منهم مسؤولة عن التسبيح وفرقة مسؤولة عن الغسيل بتاع الحاجات والذبايح تجميع شغل اللي ورا الكهنة يعني أشغالهم كتيرة وليهم وظائف كتيرة قوي في العبادة و فموسى قال لهم إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب أما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه مالكوا بالراجل هارون ماله طيب وهو اللي عمل نفسه ربنا اللي اختاره كاهن فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام فقال لا نصعد قال لهم تعالوا نتفاهم قالوا له لا مفيش تفاهم معاك وابتدوا يقولوا له انت بس ايه فرحان بنفسك وعمال تهلب في الشعب ده وتكسب من وراه اه دخل بقى ايه كلام وحش قوي فموسى اتحمق صعب عليه فاغتاص موسى جدا ليه يعني بيقولوا له انت بتسرق الشعب اصلك انت مستفيد من كهنوتك يا هارون وموسى فقال للرب لا تلتفت الى تقدمتهما قال له ما تسمع لهمش حمارا واحدا لم اخذ منهم طبعا هو مش بيشتمهم هو يقصد ما خدش منهم حمار يعني مش هم حمير لا يقصد ما خدش منهم اي حاجه لان هو كانت التجاره ساعتها حمير وحاجات كده قال لهم ده انا ما خدتش عمري حاجه مش حق ولا أسأت إلى واحد منهم وبعدين قال لهم طب خلاص يا جماعة املوا المجامر الشريات يعني وحطوا البخور وتعالوا قدموا لربنا عجبتهم الفكر هيبقوا كهنة بقى بس قال لهم أنا يعني بقول لكم كده عشان ربنا يختار قاموا اتلموا 250 واحد عجبتهم الشغلان قالوا نبقى راسنا براس هارون واحنا اللي نسوق الشعب والناس كلها توطي عندنا قدامنا ووضعوا بخور ووقفوا قدام باب خيمة الاجتماع فتراءى مجد الرب مجد الرب يعني ايه يعني السحابة قربت كله كش بقى ربنا جاي يحكم بقى بين الفرقتين موسى وهارون في جنب وال250 مجمرة التانية في جنب ربنا ما خدش وده قال لموسى بعيدوا شوية موسى وهارون ابعدوا شوية عن الحتة دي ليه يا رب لهم هفرقكم هوريهم هعمل فيهم ايه ولقينا ربنا بقى شديد خالص يقول افترز من بين هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة طب ناخد وندي يا رب لا بدل تطاولوا على الكهنوت وتطاولوا على الأسرار إلا دي طب دول اللي بتوع بلاوي ولو حاطين بخور غريب وعاملين نفسهم فرضوا نفسهم إلا دي انا هفنيهم في لحظه يقوم موسى وهارون يقول ايه طبعا دول لو زينا يقولوا يستاهلوا لا خر على وجهيهما بقوا طبعا منزعجين من اللي هيحصل هما فاهمين ان ربنا كلمته ما ترجعش فسجدوا للارض عاوزين يقولوا له ارحمهم يا رب سامحهم وقال اللهم اله الارواح أرواح جميع البشر هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة هو كان هيفني كل بني لاوي كان من واضح من الكلام يعني آلاف مؤلفة فربنا قال لموسى طب قول لهم كل اللي مش معاهم يبعدوا نادوا عليهم وقولوا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام يعني كل اللي خايف من غضب ربنا يبعد قام طبعا كل الناس خافت أغلب الناس لكن في ناس ولا الكلام خلاهم يوطوا ولا يتراجعوا ولا يتوبوا ولا يعتذروا ولا أي حاجة فراح موسى وراء كل شيوخ إسرائيل وقالوا يا جماعة اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم ده في عقاب شديد جاي فطلعوا من حوالي المسكن بتاع قرح وداثان وأبيرام وفضلوا بقى الثلاثة دول بعائلاتهم بناسهم مص- مصرين على الموقف هنا حصل موقف صعب خالص يقول لما موسى قال لهم شوفوا ربنا هيعمل حاجة توريكم ان احنا مش بن ما اخترناش نفسنا ولا حاجة الناس دول لو ماتوا تموتة طبيعية يبقى ربنا مش بيتكلم على لساني هو خلص الكلمتين انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم فنزلوا ومن كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا وقالوا لعل الأرض تبتلعنا وخرجت نار من عند الرب وأكلت المتين خمسين رجل الذين قربوا البخور بالذات اللي قربوا البخور دول في نار طلعت كلتهم قصاد كل الناس طبعا موقف مرعب أرض بتتشق وتبلع مئات وفي نفس الوقت نار بتاكل كل اللي مسكوا المجامر بطريقة غير لائقة ثم كلم الرب موسى قائلا قل ألعاذر ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق واذر النار هناك فإنهن قد تقدسن وكأنهم لأنهم قدموا بخور لربنا كأنه الحاجات دي ما تتحرقش خالص انتوا عارفين حاجة الهيكل مهما قدمت ما ينفعش ان احنا ايه ن- نرميها يعني لا دي مقدسات ليها يعني طريقة طرق خاصة كده لح- لح- لرعايتها والاحتفاظ به لكن تظل مقدسة آه، وقال يعني يغيروا يعملوها زي صفايح كده ويغشوا بيها المذبح يعني يسيحوها بالظبط كده وبعدين يعملوها زي رقات كده فوق المذبح وهنا بقى حصل موقف غريب قوي المفروض الناس كانت ترتدع وتجل موسى وهارون اكتر واكتر وتعرف ان الكهنوت ده ده اختيار ربنا وانه محدش يفرض نفسه عليه الناس الشعب اسرائيل ده اصله ما يعني مش مؤدب طول عمره فهم مش يتعظوا هاجوا اكتر قالوا انتوا مش وراكوا غير الغم والكافية يا موسى وهارون كده موتوا ناسنا لو احنا موتنا حد ده احنا كنا بنقول لهم بلاش كده وسجدنا للارض واستعطفنا ربنا و- واحنا ما قلنا لهمش حاجه وقعدنا نقول لهم كفايه عليكم خدمه ال- الهيكل والمذبح وال- واللاويين والحاجات دي تذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين إن أنتما قد قتلتما شعب الرب جابوا التهمة عليهم واجتمعت الجماعة على موسى وهارون بقى كل الشعب هايج على موسى وهارون غلبانين فايه هم يا عيني جريوا ناحيه خيمه الاجتماع الشعب كله عمال يجري عمال يزنق عليهم فهم قربوا على الخيمه نزل ايه عمود السحاب على طول يحميهم فيقول واذا قد غطتها السحابه وتراءى مجد الرب فجاء شوفوا بقى نفرين قدام شعب بقى مئات الالوف المره دي كل الشعب هايج عليهم فجاء موسى وهارون لقدام خيمه الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة قال كلهم أفنيهم دول بدل بيتذمروا بعد كل ده لسه بيتذمروا فناء ليهم كلهم للشعب خليكم انتوا الاتنين بس فخر على وجهيهما تاني شغلانة الكاهن يا عيني على وشه على طول هو شغلانته كده مفروض كده كل ما حد يعمل عاملة هو ي- يسجد للأرض ما هو شايل هم الشعب ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة شوفوا بقى لما بقرا الحتة دي عشان الجزء ده اللي حصل في الوقت ده ان ربنا بيتفاوض مع موسى وهارون يعاقب قد ايه انما الوباء ابتدى يعني العقاب بدأ فبدأ وباء يمشي وسط المئات الالوف زي النار يقعوا كده في- في مرض وباء مش عارفين طع- يعني معناه بالظبط انما حاجة ابتدامك كده حاجة فظيعة ابتدت تاكل في الناس وموسى وهارون بيصلوا بيصرخوا الناس هتموت كلها فقال موسى لهارون قال له خد شريتك سلاحك فين يا هارون فين مجمرتك بسرعة خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح لو في مذبح خاص اسمه مذبح البخور في مذبح خاص عند اليهود اسمه مذبح البخور فاكرين زكريا كان بيبخر وقالوا لا الملاك واقف جنب المذبح المذبح ده ايه ده مش عهد جديد ده احنا لسه عهد قديم مذبح البخور اللي في خيمة ال- اللي في الهيكل مذبح كده يبقى عليه زي ايه الفحم المولع اللي ياخدوه ويحطوه في المجمرة زي ما بتلاقوا كده ايه الشمامسة جايبين الفحمة السخنة عشان يعمروا بيها الشوري فقال له اجري خد شريتك وهات نار من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا للجماعة ادخل وسطيهم وسط الوباء طب ما انا يمكن اعيط يا ايه ده انت معاك شورية ادخل بس وكفر عنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب قد بدأ الوباء فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء تعبير جميل أوي هارون ماسك الشورية اللي على يمينه أحياء واللي على شماله أموات أو يعني قدامه وراه وقف بين الموتى والأحياء هو اللي معاه البخور ده بيوقف الوباء شوفوا كرم لأن هما كانوا فاكرين البخور دي شغلانة سهلة و250 قالوا يعني شغلانة ده أي عيل يعرف يما- يعمل كده إيه يعني اللي عاملين فيها كهنة ليه موسى وهارون ما كلنا كويسين لا الحكاية مش كده ده في حاجات قدام ربنا ليها وزن فيمسك الشوري هارون يقف بين الحياة والموت توقف الوباء وعشان كده احنا في تقليدنا الكنسي البيت اللي فيه مشاكل ندخل نبخر فيه كاهن مفيش حاجة اسمها واحد يقول لك اولع بخور في البيت تولع بخور ده ايه لا تطلع زي قورح بلاش البخور بتاع البيوت ده مش شغلتنا دي لا يجي الكاهن المختار من الله ويقدم ذبيحة بخور فيوقف الوباء ايا كان نوعه أرواح شريرة أمراض مشاكل هنا البخور له كرامة وله بركة فيقف بين الحياة الموتى والأحياء فامتنع الوباء وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة عشر ألفا وسبعمائة عدد الذين ماتوا بسبب قرح ورجع هارون إلى باب الخيم الاجتماع والوباء قد امتنع في لويين عشرة في موقف شبه كده سفر اللويين قبلها بشوية موقف تاني مختلف مش بس الكرامة والاختيار للكاهن له قيمته كمان الطقس ما ينفعش اللي قاله ربنا تغيره بمزاجك برضو عقابها شديد لويين عشر أخذ ابن هارون اب- ابن هارون ولدين لهارون دول, دول كهن ولاد هارون كهن كان ال- ال- ال- الكهنوت الهاروني أو الكهنوت اليهودي متوارث فأولاده يبقوا كهنة دي معروفة غير المسيحي دلوقتي ناداب وأبيه يعني المفروض دول كهنة خدوا كل منهما مجمرته وجعل فيها نارا ووضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها طب دول ولاد هارون من حقهم يشيلوا المجمرة الشورية ويبخروا إنما جابوا نار غريبة يعتقد أن النار الغريبة مقصود بيها بخور للأوثان لأن في الوقت ده أنتوا عارفين العبادات الوثنية كان بيبخروا لها تماثيل الأوثان وعشان كده أنتوا عارفين بعض الطوائف تقول الكنائس الأرثوذكسية دي عندها طقوس وثنية وثنية يا إخواننا إزاي بس واحنا مجا- طالعين البخور من بره الانجيل ما الانجيل مليان بخور انما في واحد يبخر لتمثال وفي واحد يبخر للمسيح لكن مش كل البخور غلط فهنا قدموا نار غريبة لم يأمرهما بها يعني ربنا ما قالش كده مع ان دول ولاد هارون الكاهن فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب يا غلبك يا هارون صعبة أوي صعبة خالص فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب قائلا في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد فصمت هارون ما يقدرش يتكلم يعني ربنا بيقول له إيه موسى بيقول له ربنا بيقول اللي قريب مني لازم يحافظ على قداسته أكتر من أي حد الكاهن والشماس والخادم يتقدس أكتر من الشعب العادي مسؤول قدام ربنا عن درجة أعلى من العادي في القريبين مني أتقدس انت هارون واخد كرامة بس ايه ليها التزامات فاولادك مالهم بيقدموا حاجات غريبة كده ليه بينقلوا روح العالم ليه زي بتوع الدنيا ليه بيكسروا النظام اللي انا حاطه ليه صمت هارون وبعدين شوفوا بقى الصعوبة بعد ما شالوا الاثنين دول اللي ماتوا عدد ستة قال موسى لهارون ولعذار وإثمار دول ولاده اللي بعديهم لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا يعني ايه اوعوا تحزنوا حزن الناس ممنوع ممنوع اه ممنوع ممنوع تحزن الحزن اللي هو ايه الشرقي بتاع زمان ده يشقوا هدومهم ويسوقوا انتوا لا انتوا قدام ربنا ليكوا منظر خاص فما تهنوش ربنا انتوا وكلاء عن ربنا شوفوا هارون لما يبكي من داخله على ولديه انما يفضل ملتزم موقف صعب قوي الكلام ده يخوف لكن مش يخوف عشان يعني نبعده لا عشان احيانا بتوصل الحكاية ان احنا نتهاون بالاقداس ويبقى اي حد يعمل اي حاجة لا موقف كمان موقف كمان من حياة داود بقى صمويل الثاني إصحاح ست كلها مواقف طقسية بس منها رسائل مهمة صمويل الثاني إصحاح ست طبعا في موقف انتوا فاكرينه مش هقراه صمويل الأول بتاع مين بقى شاول الملك فاكرين لما استعوى صمويل النبي وكان لازم يدخل يحارب فلازم يقدم ذبيحة قال لهم هاتوا قدم ذبيحة تقدم ذبيحة انت انت بتاع ايه تقدم ذبيحة انت ملك انت مش كاهن يقول لك طب يعني ما انا ممسوح ما هو الملك ممسوح برضه اه بس دي غير دي واخدين بالكم دي مسؤولية غير دي جاله صمويل زعل جدا وقال له خلاص ربنا رفضك دي غلطة عمرك لأنك تجاسرت على الأقداس أنت إيه تعمل كده ليه وكانت دي بداية ضياع شاول ابتدت تكر حياته في اللخبطة بعد كده صمويل الثاني إصحاح ستة في موقف برضه يخوف شوية داود بقى كان في الإصحاح ده يا دوب هيبقى ملك خلاص قعد على العرش فلقى إنه التابوت مركون يا عيني في قرية بقاله بدري من ساعة زمان اللي, يسم... اللي مذاكر صمويل الأول والثاني كان شاول خسر في معركة والتابوت اتسرق راح للفلسطينيين إنما التابوت يعرف يحمي نفسه هو التابوت محتاج حد يحميه ضرب الفلسطينيين كلهم بالوباء بقى ما حدش قادر يلمسه ومرعوبين فقالوا ايه احنا نرجعه لاصحابه ده الههم جبار احنا مش قده فركبوه على على عربية ب... يعني زي كارو كده بس باتنين بقرتين كده وابتدوا يمشوا البقرات لوحدها في اتجاه اليهود عارفين السك وحطوا معاه هدايا على قد تفكيرهم ذهب هدايا ذهب عشان يسترضوا هذا الإله الغاضب على قد تفكيرهم لغاية ما راح لقرية ونزل في القرية دي وكان فيها راجل طيب بيحب ربنا كرم التابوت وبقى بيخدمه من غير ما يلمسه برضه فالبيت ده اتبارك والقرية دي اتباركت فداود لما ملك قال لا ده انا اجيب التابوت جنبي ما هو التابوت بالنسبة لهم هو المذبح هو حضور ربنا فقال يقعد معايا في صهيون يبارك البلد كلها وابقى داخل طالع عليه زي ايام موسى ما داود بعد موسى ب 500 سنة اقف قدام التابوت اسمع صوت ربنا واطلع اعمل اللي ربنا عاوزه فجمع داود جميع المنتخبين في إسرائيل 30 ألف وذهب وجميع الشعب من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة بيت أبي نداب ده اللي بقول لكم عليه قعد فيه بتاع 20 سنة مثلا وكان عزة وأخيه ابن أبي نداب يسوقان العجلة الجديدة العجلة غالبا شكلها زي عربية كارو كده بس حاجة شيك وفيها حيوانين بيجروها ودول واقفين يعني ماشيين مع العربية فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله وكان أخيه يسير أمام التابوت وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب هنا يلعبون يا جماعة بمعنى بيتنططوا من الفرح بيتنططوا من الفرح يعني كانت الفرق الموسيقية زي زي, زي ما تلاقوا كده الفرق فيها أغاني وأناشيد وبتاع فكل ده اسمه يلعبون بكل أنواع الآلات من خشب الثرو بالعيدان انتوا عارفين داود كان فنان فعمل فرقة موسيقى كاملة في الهيكل عشان كده يسموه إمام المغنيين كان عنده مئات من المنشدين أصوات مظبوطة وآلات مظبوطة وهو نفسه كان بيعزف على آلات كتير قوي فيقول لك مزمور على الجبتية ومزمور على ودي كلها آلات شرقية كلها غالبا أنواع من القيثارات وال... والنايات والحاجات دي من الآلات الوترية أو الآلات النفخ القديمة اللي في البلاد الشرقية دي فكان هو بيعزف كويس قوي فعنده فرقة كاملة طلع الفرقة كلها 30 ألف واحد بيزفوا التابوت ولما انتهوا إلى بيدر نخون مد عز يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت يعني يبدو الثيران إيه هاجت شوية السكة يعني عطل في السكة فعزة يبدو باستهتار راح يسند التابوت احتياطي طبعا التابوت لو درسته ولا الكهنة كانوا يلمسوه كان له نظام غريب قوي التابوت ده كان له حلقتين ذهب كبار كده من جنابه التابوت ده عبارة عن صندوق مستطيل صندوق خشبي مبطن ذهب من جوه ومن بره وجواه أغلى حاجة لو حي العهد وقسط المن وعصا هارون وفوق منه التمثالين الذهب بتوع الكروبيم اللي موطين راسهم قدام بهاء ربنا وكان فوق التابوت يظهر النور دايما يعني ربنا يتكلم من فوق التابوت وعشان كده داود كان بيقول المزمور قم أيها الرب الإله أنت وتابوت عهدك يعني يلا تعالى اقعد في بيتك فكانوا يحطوا عصايتين عمودين ذهب في العصوات في الحلقات دول يمين وشمال وأكبر كهنة هم اللي يشيلوه يعني بحيث الكهن برضه ما يلمسش التابوت متخيلين المنظر يبقوا أربع كهنة شايلين الصندوق بس من العواميد الذهب اللي ما تلمسش التابوت ذاته من كتر قداسة هذا التابوت أم عزة اللي لا هلاوي ولا كاهن ولا بتاع اسند يا جدع فوقع ساكت فحصل ايه لما انتهوا إلى كذا مد مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات هناك لدى تابوت الله وقع ساكت طبعا اتقلبت الزفة غم ومين اللي صعب عليه بقى خالص ده صعب عليه وخاف قال لك ده هيجي بيتي يعمل ايه بقى التابوت ده حد عيل من العيال يلمس يروح فخاف هو بيحب ربنا جدا لكن كان أول مرة يعرف أن الأقداس عاوزة نوع من التدقيق والحرص الشديد مش عاوزة دلع مش عاوزة أي حاجة فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إلي تابوت الرب ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود ما كملش المشوار ومال به إلى بيت عبيد أدوم الجت راجل طيب تاني في السكة فقال يعني خلي التابوت عندك بس ما حدش يجي جنبه ما حدش يلمسه وبقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم الجت ثلاث أشهر هو قال لك أشوف هيحصل إيه في الثلاث أشهر كام واحد هيروح ف وبارك الرب عبيد أدوم كل بيته لقى بيت عبيد الثلاث شهور دول بركة ما بعدها بركة طبعا يعني نفس التابوت اللي موت عزة بارك بيت عبيد أما الفرق إيه الاحترام والإكرام وال... وال... والحرص لكن هو كله بركة دي اللعنة للمستهتر بس المستبيح بس فداود بعد ثلاث شهور قال لا بتعبيد ده ايه بقى انا عاوز انا البركة فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ما له بسبب تابوت الله فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح إنما المرة دي بقى عمل احتياطاته صف كهنة محاوط التابوت من كل حته عشان هم المسؤولين وبعدين كل خطوتين ذبيحة عشان ربنا ايه يبقى راضي كل خطوتين وهو بقى هنا بيتنطط بكل ما فيه ودي اللي بيقوله داود رأس هو ما كانش بيرقص يعني إنما ممزوج مشاعره فرحان إنه داخل بيته وخايف خوف لسه جواه برضه ودي مشاعر كل اللي يقف قصاد ربنا فرحان قوي لكن لا يتركه الخوف املأنا من خوفك واملأنا من شوقك فتابوت داود اتعلم درس غالي انه ايوه انت حبيب ربنا بس خلي بالك الاقداس لها احترامها فيقول ايه كان داود يرقص بك قبلها يقول كلما خطى حامل تابوت الرب ست خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا كل ست خطوات شوفوا كم كيلو متر بقى كل ست خطوات فيش مش مستخسر حاجة في ربنا طبعا وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب ولابس طقم الملكي بتاعه متنطقا بأفود من كتان الأفود ده اللبس الكهنوتي بتاع الكه... اللي هو زي لبس الصلاة بتاع الملوك وأصعد التابوت وسكن التابوت في الآخر وانتوا عارفين موقف ميكال ساعتها لأنها إنسانة ملهاش بقى في الحاجات دي يعني اتغاظت ازاي داود ينسى نفسه كده ويهين نفسه كملك قدام التابوت قال لها أنا قدام التابوت أصغر من أصغر واحد إنما أنا في عينين كل الشعب كبير لكن قدام ربنا أنا راسي في الأرض ما عنديش مشكلة ففهمها أن التواضع ده ده يعجب ربنا والتصاغر ده قدام ربنا إنما ربنا يدي نعمة للمتواضع في عينين الناس موقف كمان أخبار أيام التاني إصحاح 26 على فكرة نسيت أقول لكم حتة جميلة أوي لما داود وصل التابوت بلده بيته يعني عزم كل الشعب على إيه رغيف خبز وكاس خمر وكأنه بيعمل إيه كأنه بيناول الشعب لأن المسيح في بيته فاهمين فكانت لتورجية برضه سبقها مثلا خمس ست ساعات تسبيح خمس ست ساعات تسبيح وشايلين المسيح تابوت ده هو رمز للمسيح دايما في العهد القديم ولما وصلوا لمكانه احتفل احتفال كبير قوي برغيف خبز وكاس خمر لكل واحد من الشعب الأخبار الثانية 26 في موقف برضو غريب كان في واحد اسمه عزية عزية الملك ده برضو كان راجل كويس في أول حياته لكن حصل غلطة ضيعته خالص في الأول يقول في عدد أربعة عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصي أبوه وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم أيام زكريا النبي يعني بمناظر الله وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله يعني الأيام اللي كان بيطلب فيها ربنا ربنا نجح مقصده وبارك خطواته لما ننط بقى العدد 16 يقول ولما تشدد بعد الشر علينا كلنا ارتفع قلبه يعني ايه ادم بقى وكبر وربنا بارك له قوي ووفقه قوي واداله قوي تشدد بقى ملك قوي لأن في الوقت ده كانت البلاد ضعيفة قوي بسبب الخطايا ده ظبط الدنيا فربنا اداله كتير ارتفع قلبه أول ما ارتفع قلبه عمل عملة سوداء ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه يعني إيه خانه دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور وانت مش من حقك يا مالك تعمل كده ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه ثمانون من كهنة الرب بني البأس وقاوموا عزي الملك يعني وقف له الكاهن قال له لا مش من حقك انت ما انتش كاهن عشان تمسك الشري قال له انا ده انا الملك ارفدك انت واللي معاك قال له ترفدني تموتني دي شغلتنا انما انت برضو مش من حقك فدخل وراءه عزاريا الكاهن ومع ثمانون من كهنة الرب وقاوموا عزي الملك وقالوا له ليس لك يا عزي أن توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد الموضوع ده محتاج تقديس خاص ومحتاج دعوة خاصة مش حقك اخرج من المقدس لأنك خنت اطلع من المكان ده وخلاص خلينا نصلي ربنا يسامحك وليس لك من كرامة من عند الرب الإله فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد وعند حنقه على الكهنة يعني ربنا فضل مستنيه رد فعله هيسمع لكلام الكهنة ويقول أخطيت سامحوني ويطلع ولا هيركب دماغه وركب دماغه وزعق فيهم وحنق عليهم أول ما ابتدى يشد عليهم خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور فجأة لقوا وشه ضرب برص البرص فاكرين لما موسى كان ربنا بيقول له دخل ايدك في عبك طلعها لقاها برصة وبعدين دخلها تاني يعني البرص كان شكله مشهور ما نعرفش هل هو الليبروسي الحالي ولا قريب منه انما كان يدي بياض واضح شكل مختلف خالص عن الجلد الطبيعي واحيانا يكون معاه قرح وحاجات صعبة كده ففجأة وشه ضرب بالبرس ما حدش دول كهنة يعني شغلتهم يميزوا البرس كمان في الوقت ده خرج برس في جبهتي أمام الكهنة في بيت الرب جانب مذبح البخور فالتفت نحو عذريا هو عذريا الكاهن الرأس وكل الكهنة وإذا هو أبرز في جبهته فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه وكان عزي الملك أبرز إلى يوم وفاته وأقام في بيت المرض أبرس لأنه قطع من بيت الرب اتحرم خلاص لأن الأبرس له شريعة حتى لو ملك ما يدخلش بيت ربنا أبدا يطلع بره مرفوض من ربنا واترفض من الملك كمان ابنه ورث الملك وهو عايش لأنه اتخطى كهنوت برضه آه دي القصص اللي كلها يعني تخوف لكن ده مش معناه انه ان احنا نخاف انما معناه حاجة حلوة ان ربنا قريب جدا لشعبه ومتنازل جدا لكن يحب زي ما بيقول في القريبين اتقدس احنا كده شفنا مذبح البخور ماشي واضح من وقت موسى فيه بخور ومن قبل موسى فيه بخور انتوا عارفين ابونا ابراهيم لما كان يذبح الذبيحه تطلع بخور نوح لما عمل ذبيحة يقول حتى ربنا شم الريح بتعبيرهم البسيط ففكرة البخور دي قديمة وماشية طول العهد القديم لغاية ما بقى لها مذبح وكهنة مخصوصين وفي ذبيحة بخور صبح والليل وبقى هارون بالشورية بتاعته بيقف بين الموتى والأحياء وقصة البخور ماشية لغاية ما نلاقي أقرب واحد لزمن ربنا يسوع المسيح واقف جنب مذبح البخور اللي هو مين؟ زكريا الكاهن شوفوا بقى الكاهن لما يجي يصلي يرفع بخور كأن الحكايات دي كلها بتعدي في دماغه في لحظة واحدة ادوني خلاجي بس حتى الخلاجي اللي هنا راح بركة فأول الخلاجي خالص يقول رفع بخور عشية وباكر احنا اتفقنا أبونا بيفتح ستر الهيكل وبعدين يسجد ويدخل يقول فصلاة الشكر وبعد كده يدخل يحط خمس ايادي بخور يقول ايه بقى حاجة اسمها سر بخور عشية آه يقول ايه في سر بخور عشية سرا ده بيقوله قبل ما يلف عشان كده تلاحظوا ابونا بيقف دقيقة دقيقتين قدام المذبح بعد ما يعمر الشورية بخمس ايادي يبخر وبعدين يبتدي يلف وهو بيقول ايه بقى اسمعوا الكلام الحلو اللي ابونا بيقوله سرا ايها المسيح الهنا العظيم ده بالليل عشيه العظيم المخوف المخوف دي أصلها ليها ذكريات كتير بدل ما أمسك الشورية يبقى خايف دي وقفة مش سهلة دي الحقيقي الابن الوحيد وكلمة الله الآب طيب مسكوب هو اسمك القدوس الطيب هو اللي يطلع الريح فالبخور ليها ريح يعني مجرد نقول اسمك تطلع ريحة حلوة يا رب يعني انت اساس كل الريحة العطرة اللي في الكنيسة طيب مسكوب هو اسمك القدوس وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس صعيدة طاهرة دي هنعرفها دلوقتي نسألك يا سيدنا اقبل إليك طلباتنا ولتستقم أمامك صلاتنا مثل رفع بخور رفع أيدينا افتكروا الكلمتين دول حكاية تستقم صلاتنا زي رفع البخور وقبلها يقول في كل مكان يقدم بخور ذبيحة مسائية لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقي الذي أصعدت ذاتك من أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيك هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الدور أمين فباكر يقول إيه يا الله الذي قبل إليه قرابين هابيل الصديق أول واحد قدم ذبيحة لها ريح بخور وذبيحة نوح اللي بعد منه بعد الطوفان أول واحد بعد الطوفان وابراهيم اشهر واحد وبخور هارون اللي سمعنا عنه يقف بين الموتى والاحياء وزكريا يبقى قال خمس قصص او خمس اسماء مشهورين بذبيحه مقبوله بذبيحه بخور عشان كده بيحط الكاهن خمس معالق يحط خمس ايادي بنسميها صغيره كده فتلاقي البخور طلع جامد عشان يقول ايه هابيل ونوح وابراهيم وهارون وزكريا وصلنا عهد جديد خلاص كل دي ذبايح مقبولة كل دي كانوا أمناء في تقديم ذبيحة البخور كلهم فبيقول له يا من قبل إليه قرابين هابيل الصديق وذبيحة نوح وابراهيم وبخور هارون وزكريا اقبل إليك هذا البخور من أيدينا نحن الخطاة رائحة بخور غفرانا لخطايانا مع بقية شعبك يبقى البخور الكاهن بيطلب فيه غفران لخطايا كل الشعب لأنه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر الدور أمين ليه بقول لكم افتكروا الكلمتين دول افتحوا مزمور 141 لأنه الناس كلها كانت عايشة في العهد القديم شايفة البخور له مذبح أو الذبيحة بتطلع ريحة زي البخور إنما داود اللي دايما ينط كده من العهد القديم ويجيب العهد الجديد قال حاجة جديدة شوية انتوا عارفين هو اللي نط وقال الله لا يحب السيران والتيوس فاكرين الحتة دي لما بنقول له ايه في مزمور الخمسين لأنك لا تصر بالذبائح والمحرقات مع ان هو قايل بيصر إنما داود قال له لا أنا عارفك أنت مش بتاع الحاجات دي لأنه حس بروح العهد الجديد إن في ذبيحة حقيقية برضه حس بروح العهد الجديد فقال ايه في مزمور 141 بنقوله في النوم يا رب إليك صرخت أسرع إلي اصغ إلى صوتي عندما أصرخ إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يداي كذبيحة مسائل انت عرفت منين ينفع تبقى ذبيحة من غير ذبيحة قال معلش ما انا ارفع ايدي وامسك البخور تبقى ذبيحة ذبيحة منين فين المذبوح هنا ما هو المسيح بقى فاهمين ازاي فهنا نط وجاب روح العهد الجديد ان هناك بخور جديد من ذبيحة غير منظورة تستمر عملها عبر الاجيال كله فليكن رفع ايدينا يبقى الشعب رفع ايده طالب الغفران وابونا ماسك الشرية وداود بيقول يكن رفع ايدينا كذبيحة مسائية وبعد كده يقول له آه يعني احرس فمي واحرس لساني و... ويطلب الغفران بعد كده ملاخي واحد يقول حاجة تانية عن البخور ملاخي ده أقرب نبي للمسيح له المجد آخر نبي قبل المسيح بحوالي 400 سنة في الوقت ده البخور كان ممنوع يطلع بره الهيكل مش كده فاكرين ليه مثلا في بابل لما كانوا يقولوا لهم قولوا لنا حاجة من بتاع أورشليم يقولوا لا ما ينفعش كيف نسبح الرب ونحن في أرض غريبة ما ينفعش ماشي فكان المذبح جوه الهيكل والبخور جوه الهيكل والكاهن يبخر جوه الهيكل ومفيش بخور في حتة تانية نفاجأ في ملاخي يقول ايه من فيكم عدد عشر واحد عشر من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي مجانا انحرفوا اليهود بقوا ايه بتوع مصالح فبيقول لهم محدش فيكم بيقفل على نفسه يقعد معايا ساعة محدش بيعمل كده كل اللي جاي الهيكل يحط قرشين ويطلب طلب لا توقدون على مذبحي مجانا يعني جايين لكم طلبات عمرك ما تيجي تقعد تقعد معايا ابوك يعني ما فيش كده عشان كده ابتدى الكلام وقال لو كنت انا اب فين كرامتي ليست لي مسرة بكم خلاص يا رب غضبت على اليهود قال أنا خلاص مش مش طايقهم مش مش قادر عليهم ليس لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم ولا في الهيكل ولا في الهيكل طب أمال إيه خلاص كده غضبت على الدنيا كلها يقول لا لا ده أنا غيرت النظام خالص لا عاوز هيكل سليمان ولا عاوز ذبايح اليهود ولا عاوز مذبح البخور بتاعهم لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسم عظيم بين الأمم أمم أول مرة بقى الأمم برد خالص اليهود وفي كل مكان يقرب يقرب لاسمي بخور في كل مكان ده بره الطقس خالص وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم عشان كده الكاهن يقول له إيه يقول له لأن اسمك عظيم يا رب في كل مكان يقدم بخور دي بيقولها الكاهن في رفع بخور عشية اللي ياخد بالكم تاني اللي يرجع للخلاك غشنها من ملاخي واحد يعني إيه اللي حصل يعني دي تؤكد ان في بخور في العهد الجديد هو الملاخي بيتكلم هنا عن العهد القديم امم ايه في العهد القديم الامم ما يعرفوش ربنا في العهد القديم انما دي نبوة ان الامم هيعرفوا المسيح في العهد الجديد وهيقدموا بخور مش في الهيكل الهيكل بطل الهيكل اللي اتلعن بيتكم يترك لكم خرابا انما هيبقى فيه بخور في كل مكان وفي كل بيت وفي كل حتة في الدنيا في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس يا رب وذبيحة طاهرة أو تقدمة طاهرة إيه التقدمة الطاهرة الكاملة دي ذبيحة المسيح أنت وحدك ذبيحة المساء الحقيقية ماشي بين الأمم لاسمك القدوس يبقى احنا ماشيين على نظام الكتاب المقدس عشان كده في أشعية برضو فكركم في أشعية 19 يقول ايه ويكون مذبح في وسط أرض مصر ده كان المفروض اليهود يرجموه مذبح إيه مذبح إيه اللي يبقى في نص مصر ده أيوة طبعا في مذبح في مصر بس مش تبع اليهود مذبح تبع المسيحيين وفي كل مكان هيبقى في مذبح وفي كل مكان يتقدم بخور لاسمك القدوس والبخور كل مرة نقدمه نصعد المسيح الذبيح يشتم أبوه الصالح ويدينا غفران نختم بالرؤية بقى عشان نشوف البخور مكمل لآخر حاجة في رؤية خمسة يقول ايه ولما أخذ السفر عدد ثمانية خرت الأربعة حيوانات والأربعة وعشرين شيخ أمام الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هو صلوات القديسين يعني ايه بقى يعني احنا مكملين من العهد القديم لآخر الزمن والبخور شغال بس مش اي بخور البخور اللي زي بتاع هابيل او نوح او ابراهيم او هارون او زكريا او كل بتوع العهد الجديد في كل مكان او بخور الاربعة وعشرين قسيس اللي في السماء او بخور الملائكة يبقى تسبيحة ذبيحة البخور تستمر لله الى الابد وكل مرة نشوف البخور نقول هو ده اللي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب فهنا بيقول كل واحد ماسك قيصارة حياته كلها تسبيح وترنيم وإيده التانية ماسكة إيه شورية بيقدم الذبيحة الجديدة وصلواته مرفوعة مع صلوات القديسين بعدها بصحين في صح 8 يقول إيه جاء ملاك آخر 8 3 ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي, وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله ده المنظر اللي انتوا بتشوفوه مفروض الكاهن لابس أبيض عشان تتغشوا وتفتكروا أنه ملاك ويفضل يقدم البخور عشان كل ما تشوف المنظر ده تبقى انت شفت مع يوحنا منظر في السماء الملاك اللي ماسك الشرية وبيرفع بخور كتير معناه صلواتكم وصلوات القديسين عبر كل الأجيال تقدم أمام العرش الإلهي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين